بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وأهلا ب- يعني بإخواننا وجمهورنا والشباب والسيدات اللي حاضرين معانا جايين من أوروبا يحضروا معانا تصوير آه، هذا ال- اللقاء وسعداء بيهم وسع- شباب من الجزائر وشباب من المغرب وشباب من سوريا شباب من مصر حاجة يعني من اليمن فسعداء بوجودهم جميعا معانا ربنا يعزهم ويكرمهم النهاردة هنعيش مع قصة جديدة آه، القصة بتدور حوالين سؤال هل أنت إنسان فردي ولا أنت مستشعر إنك جزء من وطنك هل أنت بتفكر بشكل فردي للأسف أنا عارف إن أغلب العالم الآن يعيش فكرة الفردية وبلادنا بالذات هل هل أنت فردي فكرة الإسلام أنت فرد ليك رغباتك وليك طموحاتك وليك مشروعك الخاص وحقك وربنا يوفقك فيه بس خلي بالك كمان في حاجة اسمها مشروع الوطن وتحديات الوطن واحتياجات الوطن ولازم وانت واخد بالك من مشروعك الفردي وحريص عليه اوعى تنسى انك جزء من مجتمع انك جزء من وطن دي فكرة الاسلام الكبيرة واللي يعيش لنفسه يحصل له القصة بتاعت النهاردة دي ويكون في عينين النبي صلى الله عليه وسلم زي القصة بتاعت النهاردة دي خلي بالكم احنا كل القصص اللي خدناها لغايه النهارده ما كانش فيها غير قصه واحده لها علاقه ب- بالنبي والصحابه اللي هي قصه الدرع المسروقه النهارده ايضا قصه لها علاقه بالنبي والصحابه بتدور حوالين هذا المعنى القصه بين الانانيه وبين احتياجات الوطن اه، اه، انتوا عارفين عامله زي ايه يا جماعه قصه النهارده أنا لسه ما دخلتش في القصه عارفين عامله زي ايه عارفين مرض الروماتويد ايه الروماتويد دون الروماتويد دون را- مرض ب- ورم بيصيب, بيصيب العظام يخلي العظام والعظم بتاعك آه، آه، ينهار ما يعرفش يشيل الجسم لغايه ما يقعد العظم مش عارف يشيل الجسم هو انتوا عارفين المرض ده بيجي ازاي الاصل في الخلايا ان الخلايا كلها ايه متكامله و- و- وبتتكامل مع بعضها وبتشتغل مع بعضها امتى يجي المرض لما كل خليه تطمع لما الخليه تبقى طمعانه يعني ايه طمعانه كل خليه تبص لنفسها بطمع ده اللي بيحصل في جسمك والعياذ بالله لو حد عنده جمهوريه ربنا الحافظ والشافي كل خليه تنظر لنفسها بطمع وتنظر للخليه الثانيه على انها منافسه ليها فيبدا يحصل مرض انهيار العظام احنا مجتمعاتنا عندها روماتويد او مرض السرطان انت عارف بيحصل مرض السرطان ازاي الاصل ان الغذاء والاكسجين بيجي للخليه ثلاث ثواني وهي تقوم نقلاه للخليه اللي بعديها وبعدين يروح للخليه وبعدين يجي لها غذاء جديد كل خليه ثلاث ثواني وتنقل ثلاث ثواني وتنقل ثلاث امتى يجي مرض السرطان لما الخليه تطمع وتبقى عايزه تحتفظ بالغذاء والاكسجين اكتر من ثلاث ثواني وما تنقلوش او تحتفظ بكميه اكتر يعني يا مده اطول يا كميه اكتر فيحصل السرطان هل احنا حصل لنا كده احنا مرضى هل ربنا بيعلمنا من امراض الجسد ازاي ما يحصل لناش امراض ال- المجتمع شوفوا النهارده حلقه النهارده مرايه جديده من القصص القراني بتواجه إن- وفي نفس الوقت قصه نبويه القصه قصه واحد اسمه كعب بن مالك كعب بن مالك صحابي من صحابة النبي القصة حصلت سنة 9 هجرية قبل وفاة النبي بسنة في آخر العهد النبوي القصة حصلت بسبب غزوة تبوك غزوة تبوك غزوة من غزوات النبي في تحدي بيواجه المسلمين ايه التحدي اللي بيواجه المسلمين الروم بتعد حشود عشان تواجه المسلمين وعشان تهاجم المدينة لازم نطلع قبل ما هم يدخلوا علينا نكون مستعدين ونطلع احنا بجيش قبل ما يوصلوا لاستعدادهم لازم نتحرك فورا التوقيت توقيت صعب قوي قوي قوي في عز الحر الدنيا حر شديدة في الصيف في المدينة ايه المشكلة التانية الثمار على الشجر خلاص هتطرح وكل واحد عنده مشروعه الشخصي وكل والصحابة مزارعين وكل واحد عايز يبدأ يلم المحصول ويجمع المحصول ده اكل عيشه اكل عيشه هو واولاده ويبيعه وياكل بس في تحدي بيواجه البلد بس في تحدي بيواجه الوطن شفتوا اللي انا قعدت احكيه لك اهو جاي اهو ها ايه الموضوع الموضوع ان المكانان المسافة قد ايه الف كيلو هنروح تبوك من المدينة لتبوك الف كيلو يعني الدنيا حر شديدة الحرارة والف كيلو ومعناش فلوس كافية والثمر على الشجر ها كأن فكرة واتسمت ايه ربنا مسميها في القرآن غزوة العسرة عسرة كلها صعبة صعبة ومعناش فلوس كافية فكل ثلاثة بيبدلوا على بعير يعني تخيل هنمشي قد ايه الألف كيلو كل واحد يمشي قد ايه كعب بن مالك هو اللي بيحكي القصة بتاعته وهو اللي بيحكي حصل له ايه من جواه كعب بن مالك بيقول الصورة والقصة نزلت في سورة التوبة قصة كعب بن مالك في سورة التوبة واتسمت الصورة على قصته واتسمت الصورة سورة التوبة خلي بالك انت اول ما بتيجي في دماغك كلمة التوبة بيجي في دماغك ايه الذنوب والمعاصي التوبة من الفردية الصورة نازلة على كده اصلا انت عايش لنفسك روح توب واقرا سورة التوبة انت عايشة عشان انت وعيالك ونسيتي الغلابة والفقراء والعيال اللي مش لاقية تاكل والاسر الفقيرة في بلدك انت محتاجه انت محتاجه تتوبي اقري سوره التوبه انت بتصلي وبتصومي في رمضان وعماله تقري قران وتبكي وتخشعي انت محتاج توبه محتاج توبه ليه؟ انت محتاج توبه علشان عشت لنفسك، عشت للخاص ونسيت العام، طول ما انت مش عايش لرساله فيها خدمه الناس وعشت للانا وبس، يا ناس يا اللي بتسمعوني يا رجال اعمال يا شباب حتى لو ما معكش فلوس، لكن تقدر تعلم واحد، تقدر تروح تاخد بايد اسره وتاخد من واحد غني وتعمل مشروع لتسرب من تعليم او غيره، طول ما انت ما بتعملش كده انت عندك مشكله، انت محتاج توبه، اتسمت بصوره التوبه. ياه هو هو قد كده الموضوع ده كبير عند ربنا وهو الاسلام كده. واتسمت عشان كده سوره التوبه يا ناس يا اللي هتقروا سوره التوبه وصلتوا للجزء بتاع في الختمه بتاعه القران اقرا سوره التوبه بالفكره دي. ايه الموضوع و- و- وايه الايات اللي نزلت في كعب بن مالك هنشوف يعني كل فردي محتاج توبه. كعب بن مالك ما حضرش غزوه تبوك. تخلف عن غزوه تبوك من اجل مشروعه الخاص. فكان محتاج توبه. كعب بن مالك بيحكي الحكاية بيقول لم أتخلف عن رسول الله في غزوة قط إلا هذه الغزوة أنا مش فردي أنا مش وحش يا جماعة هو هو بيقول بادئ هو بادئ كلامه كده وهو يعني ال- القصة موجودة في صحيح ال- البخاري أنا مش و- أنا مش فردي أوعوا تفتكروني كده دي هي مرة غلطت فيها مرة مرة غلط فيها هيتعاقب العقوبة اللي هنشوفها دي طب أنت بقى بقالك أنت بقالك قد إيه يا نهار أبيض مرة مرة يا كعب هو بيقول لم أتخلف عن رسول الله في غزوة قط إلا في هذه الغزوة وهو بيقول ولقد شهدت بيعة العقبة ده أنا كويس دي بيعة العقبة دي كانت من أهم الحاجات اللي الأنصار بيعوا فيها النبي على نصرة الإسلام أنا حضرت العقبة أنا واحد من الناس اللي حضروا و- و- وأنا ما حضرتش غزوة بدر بس ما حضرتش غزوة بدر لأن النبي قال اللي عايز يطلع يطلع اوعوا تفتكروا إن دي رمي مر- فاهمين بيدافع عن نفسه إزاي و- و- و- وبيقول أنا كويس وعلى فكرة بيعة العقبة عندنا هو بيحكي عند الأنصار كبدر غير أن بدر أشهر منها يعني عمال يقول أنا مش كده ما تفتكروش ان انا كده بيحكي وبيكمل بيقول فجاءت غزوة غزوة تبوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة لو طلع معركة ورى بغيرها يعني قال كلام ما يقولش صراحة هو رايح فين عشان ايه عشان يفاجئ العدو الا في غزوة تبوك قال اه رايح تبوك ليه يا رسول الله لانه سيقابل عدو كبير الرومان ولان المسافه طويله قال لازم الصحابه يكونوا مهيئين لان الموضوع مش سهل مش رايح مكه ولا رايح الطائف ده رايح تبوك هيقابل الرومان شديده الحر الدنيا صيف الثمار ال... فقام قايل انا متجه الى تبوك هو بيقول آه كعب بيقول على الصراع الداخلي اللي حصل جواه بين الانا وبين البلد وبين الغلابة وبين الناس وبين الأيتام وبين حقوق الناس كان في صراع جواه بيقول فكلما أردت الخروج لأتجهز جلست وثبطتني نفسي انت بيحصل لك كده كل ما اقول خلاص انا هيبقى لي رساله ده انا هعمل حاجه مفيده ده انا هشتغل للاسلام ده انا هساعد الناس الاسبوع الجاي ال weekend الجاي طب بس اخلص الامتحانات اللي جايه طب بس اخلص ولادي يخلصوا ثانويه عامه طب هو حصل له كده يقول فطفقت كلما أردت أن أتجهز للخروج مع رسول الله يعني أقعد كل ما أقول هطلع مع رسول الله أقعد عملها مرتين ثلاثة أربعة حتى بدأ النبي يخرج بالجيش وأنا أقول أنا جاهز على ذلك إن أردت بالظبط اللي بيحصل شوفوا الصراع بالظبط اللي بيحصل مع ناس مننا أنا أنا قادر على ذلك إن أردت وأخرج إلى السوق أنظر ها عايز أشتري الحاجات اللي هجهزها عشان أخدها معايا عشان ها محتاج إيه أخد أخده معايا هو بيقول ولم أكن أبدا اقوى مني هو واضح مع نفسه مش بقى بيقعد يطلع اعذار ولم اكن ابدا اقوى مني ولا ايسر ولم يجتمع لي راحلتين عندي جملين الا في هذه المره انا ما كانش ليا عذر والله ما كان ليا عذر ياه بيواجه نفسه مش بقى هيقعد اصل انت مش عارف ظروفي اصل الحاله الاقتصاديه اصل انا ما بخدمش الناس علشان كذا اصل انا ما بعملش حاجه لا هو راجل وا- هو راجل واضح واضح مع نفسه بيتكلم مع نفسه بوضوح وبيقول بوضوح يقول حتى غادر الجيش وانصرت الع- مش ممكن الحقهم فخرجت الى المدينه ابص طب مين اللي باقي في المدينه لا اجد الا منافق مغموسا في النفاق او صاحب عذر واحد رجله فيها حاجه واحد كفيف لا يبصر فوجدت ان انا الوحيد انا الفرد الوحيد ما يا جماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم والقياده قويه وحاسمه الناس كلها خرجت 30 ألف خرجوا فحس ان هو لوحده لكن ساعات الناس كلها بتحس ان كلنا زي بعضينا لو الناس كلها ثابت وباعت ما تبيعيش انت لو الناس كلها بقت مش بتاعت رساله وعاشت للانا وللفرديه ما تعمليش كده انت عيش لرساله عيش للناس اخدم الناس ساعد قريتك ساعد بلدك ساعد اسره محتاجه مول اسره محتاجه شوف عيال متسربه من التعليم ورجعهم المدرسه وانفق عليهم عشان يرجعوا المدرسه وشغل اهاليهم عشان يرجعوا للمدرسه اذا كانوا طلعوا عشان الفقر هو بيحكي بيقول فطفقت انظر في المدينه فبدات بدا يتخيل حجم الماساه انا لوحدي اللي تخلفت مفيش حد تاني غيري كتير يقول حتى بدأ النبي فات شهر وشوية 40 يوم وبدأ النبي يرجع منتصرا من غزوة تبوك فطفقت يحضرني همي هقول له ايه قيادة حاسمة مفيش هزار هقول له ايه هقف قدامه اقول له ايه فطفقت اتذكر الكذب اكذب اقول له عذر وهو على فكرة كعب بن مالك شاعر يعني لسانه حلو فطفقت اتذكر الكذب واقول لنفسي شوفوا شوفوا يا جماعه انتوا واخدين بالكم اللي بيقول الكلام ده كعب شوفوا لاي درجه صدقه مع النفس وسجل مشاعره الداخليه وصراعه الداخلي عشان يعلمنا جزاك الله خيرا يا كعب عشان ما حدش يبقى له عذر بيحكي لك انا بشر في الاخر انا صحابي صح بس انا بشر وفكرت ان انا اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت اتذكر الكذب واقول لنفسي بماذا اخرج من سخطه غدا يعني اطلع من غضبه بايه بكره حتى نودي في المدينة عاد رسول الله هتقولي له ايه يوم القيامة هتقولي له ايه ان انا تخلفت ما هو خلي بالك كعب بن مالك تخلف عن النبي وانت تخلفتي عن أمة النبي انا عايزك تتخيل انك داخل دلوقتي يوم القيامة هتقابل النبي زي كعب بالظبط هتقول له ايه عشت لنفسي يا رسول الله هيقول لك انت ما قريتيش سوره التوبه انت ما تعرفيش قصه كعب انت ما تعرفيش انا عملت معاه ايه فطفقت اول فنودي عاد رسول الله فاجمعت الصدق انا مش هكذب انا هقول الحق فراح المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد من المدينه الى المدينه اول حاجه يبدا المسجد يصلي ركعتين ثم يجلس للناس اخباركم ايه فجلس النبي الى الناس فذهبت الى النبي فوجدت المنافقين حوالي كانوا تم- حاجة وثمانين واحد سبقوني إلى رسول الله كل واحد يعتذر و- ويحلفون له والله يا رسول الله أصل عيالي كأبني كم عيان والله يا رسول الله عارفين أنتوا طبعا ممكن ت- كل واحد يقول عذره والله يا رسول الله أصل أنت مش عارف المزرعة بتاعتي كان فيها مشكلة كذا والله يا رسول الله الحالة الاقتصادية كانت عاملة كذا أصل أنت ما تعرفش يا رسول الله مش مش حصل كذا لمراتي مش يقول هو سامع يعني هو تخيلوا بقى الدور جاي وكله بيعتذر والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم والنبي يقبل منهم ويستغفر لهم حتى رآني فقال تعال حاولي تتخيلي كده وانت بتقابلي النبي يوم القيامه وبيقول لك كده وابتسم الي ابتسامه الغضبان فجلست بين يديه فقال ما الذي خلفك وانا بسالك ما الذي خلفك ان يبقى لك رساله ما الذي خلفك ما الذي خلفك فقال ما الذي خلفك ليه سبت المجتمع ليه عشت لنفسك ليه فضلت مشروعك الشخصي على مشروع المجتمع ما الذي خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك مش كان عندك جمل فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من ملوك الدنيا لكذبت عليه ولقد أعطيت جدلا أنا لساني حلو والله يا رسول الله لو قلت لك حديثا يرضيك عني اليوم زي اللي فاتوا ما قالش زي اللي فاتوا يعني أنا بقول يرضيك عني اليوم يسخط علي الله فيه ليشيكن الله أن يسخطك علي ول- ولئن قلت لك حديث صدق تجد علي فيه تغضب مني فيه لكنه الحق أرجو فيه الرحمة من الله يا رسول الله لم يكن لي عذر ولم أكن أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة وكانت لي راحلتين ليس لي عذر فقال النبي أما هذا فقد صدق يبقى اللي فاتوا ايه أما هذا فقد صدق لكن مفيش هزار قم حتى يقضي الله فيك قام كعب بن مالك وهو قايم قبله ناس من بني سلمة من ال- من قبيلة بني سلمة فقالوا له يا كعب عملت كده في نفسك ليه؟ روح ليه قلت رحت ليه رحت قلت كده؟ ده انت عمرك ما غلطت غلطه قبل كده زي كده. يا كعب ده انت كان يكفيك ان النبي يستغفر لك زي ما استغفر للي قبليك. فبيقول فما زالوا بي حتى هممت ان ارجع الى النبي فاكذب نفسي. شوف النفس البشريه يا جماعه الراجل صادق الراجل بيقول لك انا من جوه عامل ازاي اوعى تفتكروا ان انا شاطر و... انا بشر وكان جوايا صراع ومش عيب ان احنا نغلط القصه فيها حته حلوه قوي مش عيب انك تغلطي بس لو عشت لنفسك شويه طب صلحي بقى وواجهي نفسك يعني كعب واجه نفسه يقول هممت ان ارجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي واقول له لا انا م- انا كان عندي عذر ثم سأل سالت هل هل لقي ذلك احد غيري في حد زي حالتي ولا كله كده ما- اللي- اللي اعتذروا والنبي قالوا رجلان قالوا ما قلت وقيل لهم ما قيل لك فقال من هما فقالوا هلال بن أمية ومغيرة بن الربيع فذكروا لي اثنين من أصحاب بدر اللي شهدوا بدر من خيار الصحابة فقلت لا والله أنا هكمل زي ما أنا ماشي و... لا طالما في ناس غيري كده خليني زي ما أنا آه هيحصل إيه ونهى النبي أهل المدينة عن كلامنا خمسين ليلة محدش يكلمه ده العقاب محدش يتكلم معاهم خمسين يوم يا نهار أبيض خلي بالك النبي ما قالش خمسين يوم ده النبي قالها مفتوحة ده هو المدة في الآخر طلعت خمسين يوم فاهمين عايز أقول لك إيه ده أصعب أصل لو قال خمسين يوم يلا نعد ها فات 48 فات 24 فات 13 الحمد لله فاضل يومين لا ما حدش يكلمهم وخلاص وكل يوم هو ما يعرفش امتى دي اصعب بكتير لا انا عايزك تتخيل ما حدش بيكلمهم يعني اهله ما بيكلموهوش ده العقاب ده العقاب يعني يعني ابوه وامه كل المدينه يا نهار ابيض المسلمين ما يتكلموش مع كعب بن مالك مع الثلاثه بس الثلاثه مش ال 80 مع الثلاثه بس ها طب ما ال 80 مستريحين تخيل بقى النفسيه ممكن يحصل فيها ايه دلوقتي 80 ولا حاجه واحنا اللي قلنا الصدق يحصل لنا كده انتوا صادقين بس طب طب يعني ايه يعني يعني مدينه طب يشتروا ازاي الناس بتشتري من وتبيع معاهم من غير ما يتكلموا معاهم طب لما بيسلموا على حد ما بيردش عليهم سلام طب النبي ما بيكلمهمش اصلهم تخلفوا عن المجتمع يا جماعه انا هطلع فاصل دلوقتي بس ممكن اطلب منك فاصل في الفاصل وطي التلفزيون واقعد مع نفسك واسال نفسك سؤال يا ترى انا متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى انا ال 20 سنه اللي فاتوا زي كعب كعب عملها مره 50 يوم انا بقالي كام سنه كده هل انا متخلف عن المجتمع عن الوطن هل انا عايش للانا ارجوك بلاش اعذار اتعلم من كعب الصدق مع النفس كعب بن مالك بيحكي بيقول حتى تنكرت لي نفسي حاسس ان نفسي هي كمان مخصماني شوفوا ال- شوفوا التعبير والقران وصف كده وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه خلاص كله قفل هو بيقول بيقول أنا تعجبت لما القرآن نزل بالآية دي لأن هو ده اللي أنا كنت حاسه حاسس إن نفسي تنكرت ليا وحاسس إن الأرض تنكرت ليا خمسين يوم آه، أنا عارف إن في بعضكم بيقول هي مش العقاب شديد شوية وليه طب ما كان النبي يسامحه خمسين يوم لا تهاون في حق الوطن الموضوع ما ما يخصش النبي بس الموضوع يخص أمة والنبي بيربي أمة وبيبعت لنا رسالة انتوا متخلفين عني هتتخلفوا عني يوم القيامة وهديكوا ظهري يوم القيامة وأقول لك لأ أنا أنا تخيلي تتخلفي عن شفاعة النبي تقدري تتخلفي عن حوض النبي تتخلفي ان هو يسقيكي اختاري محتاجه توبه الصوره في, في, في سوره التوبه فهو بيقول خمسين يوم و و وبدات اتعب انا وال انا والاثنين التانيين او ال- ال- اللي مع النبي هتقولي طب اشمعنى العقوبه دي؟ اشمعنى ما حدش يكلمهم؟ انت مش اخترت الفرديه؟ اخترت لنفسك لوحدك؟ طب احنا كمان مش عايزينك. ما حدش يكلمه 50 يوم. مش يعني ال- ال- ال- فاهمين الجزاء من صنف العمل مش انت اخترت تبقى لوحدك طب واحنا كمان هنبقى لوحدنا مش هنتكلم معاك شوفوا اختيار العقوبه جه منين طب اشمعنى 50 يوم ما هي مده الغزو 50 يوم اعداد الغزو بالذهاب والعوده 50 يوم هي هي هي هي يا دي رساله لينا جامده جدا طب اللي بقى له 10 سنين هيتخلف عن النبي في الجنة قد إيه؟ اللي عايز يبقى جاري النبي في الجنة وما بيشتغلش ما بيعملش حاجة. فكر بقى إيه القصة كده حطها قدامك وفكر فيها بيحكي كعب بن مالك بيقول أما صاحبي اللي هم مين؟ آه، هلال بن أمية ومرار بن الربيع فاستكان في بيوتهما يبكيان. واما انا فكنت شاب صغير الاثنين التانيين كبار في السن اما انا فكنت شاب صغير فكنت اخرج الى الناس ما حدش بيكلمه بس بيخرج الى الناس واشهد الصلاه في المسجد واخرج الى الاسواق فوالله لا يكلمني احد حتى في السوق اشتري وابيع ولا يتكلم معي احد ادخل الى المسجد فاجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاسلم عليه فاقول هل حرك شفتيه بالسلام ام لا انا عايزك تتخيل الموقف ده يوم القيامه ادخل في الصلاه لاصلي فالمحه بعيني ينظر الي فاذا التفت اليه التفت عني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا يا رسول الله قد كده الموضوع لا اصل القياده حسنه واصل المشروع واضح وقوي واصل يا كعب اللي انت عملته تخلفت بيه عننا رسول الله مش هيسلم عليك يا خوفي رسول الله يوم القيامة ما يسلمش عليك يقول فأخرج إلى الأسواق لا يكلمني أحد بيقول فلما زاد همي قوي ليا ابن عمي ابن عمي سوري في سوره فتصورت الحائط طلعت فوق الحيطة وناديت عليه يا أبا قتادة فلم يرد علي وهو يعمل أمامي في مزرعته فقلت يا أبا قتادة السلام عليكم فلم يرد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أناشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله تعب أنت مش تعرف أن أنا بحب الله ورسوله فلم يرد علي فقلت أقسمت عليك هل تعلم أني أحب الله ورسوله أنا مؤمن أنا مش وحش فلم يرد علي فقلت يا أبا قتادة أقسمت عليك ثالث مرة هل تعلم أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي اتوجعت قوي ونزلت من ال- من السور ابكي يا انا كده يقول فبينما انا اسير في الاسواق في المدينه اذا برجل نبطي من أبن- من انباط الشام فلاح من فلاحين الشام ينادي في الاسواق اين كعب بن مالك اين كعب بن مالك معه رساله فاشار الناس الي الناس ما بتتكلمش اللي هناك ده فجاءني قال لي مع معك لي رسالة من ملك الغساسنة الغساسنة اللي في بينهم حرب بينهم وبين المسلمين فأخذت الرسالة آه ملك الغساسنة عارف إن كعب بن مالك شاعر مشهور فبعت له رسالة وعرف اللي حصل فبعت له بيقول له إيه بلغنا أن صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قد قد آه، جفاك سابك فالحق بنا نواسيك ويكون لك المنزلة عندنا معروض عليك تلتحق بوطن تاني غير وطنك اصل وطنك ما يستاهلش اصل وطنك سابك وانت راجل عظيم ياما ناس لما بيحصل كده ينسى وطنه ويبيعه يا ناس يا مسلمين يا اللي عايشين في الغرب اوعوا تنسوا بلادكم يا مسلمين يا اللي عايشين في الغرب اوعى تستبدل وطنك بوطن تاني لو انت مقيم ومعاك جنسيه هنا طبعا ده كمان وطنك وعيش في وطنك واخدم وطنك بس ما تنساش كمان بلدك الاصليه يقول فنظرت الى الخطاب فقلت وهذا ايضا من البلاء انا اقصك فاخذتها ورميتها في التنور في النار لا انا ما بعش وطني لا حتى لو خصموني اهلي حتى لو اهلي عملوا فيا كده ابدا اصيل كعب في صراع نفسي بس اصيل اصيل مؤمن يقول فلما اكتملت أربعين ليلة لما اكتمل أربعين ليلة من الخمسين جاءني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هتصعب زيادة إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال أطلقها أم ماذا قال لا ولكن لا تقربنها مراتك كمان مخصمك مراتك جزء من المجتمع مين قال ان مراتك تبعك مراتك انتمائها للوطن اكتر من انتمائها ليك خلي بالكم معاني خطيره ده معنى للستات فقلت لامرأتي الحقي بأهلك ارجعي بقى بيت أبوكي شوية عشان الموضوع كده بيزداد صعوبة يقول أما امرأة هلال بن أمية فكان شيخ كبير فذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله هلال رجل كبير وليس له خادم فأذن لي أن أبقى معه يعني أنظف له البيت وأعينه فقال ولكن لا يقربنك فقالت يا رسول الله والله ما به حركة إلى شيء ما زال يبكي من يومها إلى اليوم بقاله 40 يوم بيعيط تخيلي دموعك هتبقى عاملة إزاي لو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال لك أنت تخلفتي عني وعن الأمة يا جماعة اشتغلوا يا جماعة مش هزار القصة صعبة هنا القصة خطيرة لا يا جماعة لا لا لا كل واحد ي... كل واحد من النهارده يفوق ويرجع وبهمة بلدي ناسي قريتي الأسرة الفلانية يا أخي ولو أسرة ابدأ بأسرة أسرة ساعد أسرة وقفها على رجليها طلعها من تحت خط الفقر لفوق مش لازم تديها فلوس ساعدهم يتعلموا ساعدهم يعملوا مشروع صغير بس ما تعيش لنفسك ويا مسلمين يا اللي عايشين في الغرب الوطن اللي هنا عليه ليه عليكم حق وتخدم المكان اللي انت عايش فيه كعب بن مالك بيقول فاكتملوا خمسين ليلة لغاية خلاص مش قادر تعب قوي قوي قوي صلي وصوم لكن لو انت فردي انت متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن هتقول ايه المهم اه اكتملت الخمسين ليلة خلاص بقى العقوبة كانت رادعة والرسالة وصلت لينا يا رسول الله فهمنا يا رسول الله أيوة الخمسين ليلة احنا دلوقتي درسناها وفهمنا ايه اللي حصل يا رسول الله فنزلت الآيات في سورة التوبة الآية 117 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة تاب برضه تخيل بقى لحظة ما نزلت وعلى الثلاثة والثلاثة الله أكبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا صعبة كلمة خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو, هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كعب بن مالك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يسيبوه لوحده شايف شايف حلاوة القرآن مش بقول لكم يا جماعة قصص القرآن وحلاوته ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إزاي يتخلفوا ده كل خطوة بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون انفقوا على الأسر الفقيرة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا عشان يساعدوا حد بنك طعام ولا غيره ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون الله على القران نزلت الايات في صلاه الفجر كعب يوميها من كتر همه وحزنه كان بيصلي الفجر على سطح بيته ما كانش بيصلي الفجر في المسجد مش قادر فبيصلي فوق سطح البيت الفجر فلما نزلت الايات بص المجتمع شايف لما بيكون المجتمع متلاحم والناس حاسه انها منتميه لبلدها اول ما ن... شوفوا الناس سمعت الكلام ازاي في المقاطعه اول ما نزلت الايات بالتوبه بيقول فانط... كعب بيحكي بيقول فانطلق رجلان رجل ركب فرس عشان يجي لي يبلغني ورجل صعد فوق جبل ايه حلاوه ايه ايه ايه المجتمع يا خساره ده الفرديه وحشه قوي ده الفرديه بتخلي الواحد عايش حياه عزله فواحد ركب فرس وواحد طلع فوق جبل فقال الذي على الجبل فقال يا كعب بن مالك ابشر تاب الله عليك فاللي ركب الفرس فكان الصوت اسرع من الفرس وصل يقول كعب بن مالك فكنت على سطح بيتي فسجدت شكرا لله عز وجل فوصل اليه الراجل بتاع الفرس استنى لما جه اللي بلغه بالصوت فبيقول والله ما كان عندي الا عباءه واحده فخلعتها لبشر لبش... للبشرى اللي هو اداها لي وقمت ملبس له البشير اياها ثم انطلقت الى المسجد بيقول و... وتصورت المحراب ل... السور لابو قتاده استعير منه عباءه عشان اروح اقابل النبي بلبس جديد فخدت العباءه بص اللي جايه دي يتلقاني الناس في الطريق افواجا يسلمون علي اللي كانوا متخاصمين ايه المجتمع المتلاحم ده ايه المجتمع الملتف حوالين قيادته ده ايه ده ايه النموذج ده يتلقاني الناس افواجا في الطريق الناس جايه في طريق بيتي اللي كانوا مخاصميني بس بآية نزلت بالآيتين دول القرآن ده عظيم كده يغير الناس كده يتلقاني الناس أفواجا يقولون لي ليهنك ليهنك يعني مبروك ليهنك توبة الله عليك يا كعب مبروك يا كعب توبة الله عليك مبروك يا كعب توبة عمر حد بارك لك بتوبة حتى دخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم إلي كأن وجهه قطعة من القمر فقال لي تعال فقدمت حتى جلست بين يديه قدامه على طول فنظر إلي وقال أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك تاب الله عليك أحلى يوم في حياتك يوم ربنا يتوب عليك أحلى يوم في حياتك يوم ربنا يغفر لك إيه أحلى يوم في حياتك يوم ما اتجوزت ولا يوم ما خلفت ولا يوم ما نجحت في الثانويه العامه ابدا احلى يوم في حياتك يوم ربنا احلى يوم في حياتك ممكن يكون الليله دي لما تقول انا هشتغل للناس وتنوي انا هبقى صاحب رساله ابشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك تاب الله عليك من ان انت اشتغلت لنفسك ونسيت المجتمع فقلت يا رسول الله ان من توبتي الى الله ان اخرج من مالي بصدقه الى الله انا عايز اشارك مع المجتمع تاني شوف اشمعنى اختار الصدقه ما قالش ان من توبتي عن العمره او لا انا انا تخلفت عن المجتمع فهم يبقى فهم الفكره بتاعت الموضوع انا لازم ابقى جوه المجتمع ان من توبتي ان ارجع اشارك في المجتمع ان اتصدق بمالي على الناس فقال له النبي امسك عليك بعض مالك شوف حنيه النبي بالراحه كعب فقلت يا رسول الله لا كل فلوسي ان امسك فامسك سهمي في خيبر في معركه خيبر احافظ على ال... عشان يفضل معايا شويه فلوس وان من توبتي الا احدث يا رسول الله بعد اليوم الا صدقا فانما نجاني الصدق فنزلت يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللي احنا قريناها خلصت القصه مين بقى يعاهد نفسه انه لن يتخلف عن رسول الله ان شاء الله يوم القيامه مين يتوب مين يتوب عن الفرديه ايه ال ايه ال ايه الاسلام العظيم ده وايه القصه دي بقي حاجة دمها يعني خفيف حاجة لطيفة في النهاية آه، مين اللي بيحكي القصة كعب بن مالك لكن مين اللي رواها عن كعب بن مالك لغاية ما وصلت لنا مفاجأة عبد الله بن كعب بن مالك كعب بن مالك كان أب صديق حكى لابنه مصاحب ابنه وكل القصة دي بالأخطاء اللي فيها بهواجس النفس حكاها لابنه ما اتكسفش هو وابنه آه يا اباء هقول لكم نكته يعني طول ما انت بتقول لابنك انا طول عمري بطلع الاول وطول عمري ابوك ابوك مثالي طول عمره انا ما كنتش بعمل الاخطاء اللي انت بتعملها انا طول عمري كنت بذاكر واخد بالي من مستقبلي وكنت الاول لما كل ابائنا كانوا الاوائل امال مين اللي كان بيطلع الاخير يعني صحيح والله مين اللي كان بيطلع اخر واحد مش ممكن يعني يا جماعه يعني خلونا نتعامل مع اولادنا برضه بايه يا عم انا كان عندي اخطاء بس ما تحكيش ذنوبك انا مش موافق ان بس احكي تجاربك بما فيها من اخطاء كعب بن مالك عمل كده اللي بيحكي القصه عبد الله بن كعب بن مالك فبقى اب صديق الله على كعب بن مالك الواضح مع نفسه واجهوا نفسكم يا جماعه ما تستخبوش من نفسكم صرحوها قولوا لها اقعد مع نفسك وقول انا عيوبي ايه دي كانت ال- القصة ودي كانت آيات سورة التوبة واقروا سورة التوبة بالنية دي النهاردة وشوفوا الآيات دي الآية 117 آه، على عمرو خالد دوت نت هتلاقوا النهاردة كل القصة آه، صوت وصورة وكتابة ومترجمة اللي عايز يعمل لها داونلود اللي عايز يوزعها أنا موجود 12 ونص على الموقع اللي عايز نتكلم مع بعض اللي عايز يعمل شات نشوفكم على خير